أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهذا لقاؤنا الرابع عشر بعد المئتين بإذن الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة ومع قضية التوحيد والدلائل عليها بصفة خاصة في الآيتين الثالثة والستين بعد المئة والرابعة والستين بعد المئة وذلك في قوله جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ويتجدد اللقاء مع هذه القضية وتلك الآية العظيمة وكنا قد تناولنا بشيء من الإيجاز قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ولماذا الإيجاز لأننا في باب التفسير وإلا فهذه الآية كل ما ذكر في كتب العقيدة الصحيحة يندرج تحتها لكن تركنا التفصيلات للعقيدة وكتبها حيث تفرد هناك بسلاسل مطولة حول قضية التوحيد ثم شرعنا نتحدث في الآية التي جعلها الله دليلا على وحدانيته وهي ليست دليلا واحدا بل أدلة وآيات وبينات وبراهين واضحات وحجج ساطعات أدلة قاطعات ترد على الملحدين وعلى المشركين والمشككين بآيات بسيطة لا تحتاج إلى تعقيدات الفلاسفة ولا إلى كلام المتكلمين إنما هو النظر بالعين المجردة إن في خلق السماوات والأرض وهذه وحدها كافية لو لم يذكر سواها البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحور ذات أمواج أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير إن في خلق السماوات والأرض وكانت الإشارات في كلام المفسرين ثم علقت على ذلك في اللقاء السابق ببعض كلام أهل العلم في مجال الفضاء وفي مجال الفلك ككلام موجز لكني كما قلت لي فيه أبحاث سأعود إليها إن شاء الله ويجمعني الله عز وجل بكتبي ومكتبتي أسأل الله أن يجمع شملي بأسرتي فهناك أوزع ما كتبت حول قضية إن في خلق السماوات والأرض على عدد آي القرآن وإلا لو جعلتها في موضع واحد كما كنت أختار الموضع الأول فأقول فيه ما أحب أو كل ما أريد سيكون النفس طويلا وربما يصل الحال بالقارئ إلى الضجر أو الملل نظرا لأن الكلام في قضية خلق السماوات والأرض تؤلف فيه كتب وأنا أخذت خلاصة ما كتب فيه لذلك سيكون لنا مع قضية إن في خلق السماوات والأرض عود إن شاء الله مع قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب مع قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس مع قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت مع قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب مع قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون مع قوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إذا هذه قضية مضطردة في عشرات الآيات من كتاب رب الأرض والسماوات فلئن كنت الآن لم أطل معها النفس فلهذا إن شاء الله لهذا أنني أريد أن أوزع الكلام عن خلق السماوات والأرض في آيات خلق السماوات والأرض في القرآن التي تعد بالعشرات وذكرت لك منها نماذج لدرجة أنه ها نحن في سورة البقرة ثم آل عمران ثم ذكرت لك نموذجا من سورة يونس ومن سورة قاف ومن سورة الغاشية و إلى غير ذلك فنوزعها إن شاء الله السبب السبب الثاني عدم وجود المادة العلمية بين يدي لأني أريد أن أنقل الكلام بحرفيته كلام العلماء علماء الغرب كلام الكفرة الذين جعلهم الله عز وجل يشهدون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا عجيب هذا القرآن أولم يرى الذين كفروا لم يقل الذين آمنوا من الذي رأى ووصل إلى الرؤية العلمية اللي هي الحقيقة العلمية الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا شيئا واحدا ففتقناهما ويسمون هذا بنظرية الانفجار الكوني العظيم كما خاطبهم في حالة التشكيك يقولون كل آيات كل الآيات في خلق السماوات والأرض في ستة أيام هكذا جاءت مجملة الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أو خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام قالوا لكن في سورة فصلت لما تعد الأيام تجدها اثنين أربعة اثنين يعني ثمانية هكذا زعموا فالله عز وجل يبين أنهم سيقولون هذا ويبدأ الحديث عن الخلق التفصيلي للسماوات والأرض بكلمة عجيبة قل أئنكم لتكفرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ها ظاهر خد معايا بقيت آية على الظاهر هتلاقي يعني إن الشبهة لها لها يعني وجه قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قوتها في أربعة أيام لما تيجي تحسب كده اثنين وأربعة هذه ستة سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين هذه ثمانية هكذا زعموا فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم وتبدأ الآية يقول إنكم لتكفرون سبحان الله ويتناسى هؤلاء الجاهلون أن هذه سورة فصلت بمعنى أنها فصلت لأن كل آيات خلق السماوات والأرض في الآيات السابقة في ستة مواضع في القرآن الكريم تقول في ستة أيام آية الأعراف آية قاف آية الفرقان يعني الستة مواضع في ستة أيام في ستة أيام وهنا ستة أيام بس في تفصيل خلق الأرض في يومين تقدير تقدير الأقوات في يومين مجموع خلق الأرض وتقدير الأقوات في أربعة أيام كما تقول بنيت البيت في سنة واستغرق الأساس استغرق الأساس ثلاثة أشهر يبقى مجموع بناء العمارة كم الذي لا يركز يقول آه سنة وثلاثة أشهر أساس يبقى سنة وثلاثة أشهر لا هي كل المدة سنة بس الأساس استغرق منها ثلاثة أشهر هذا تفصيل تقول أنا أنتقل من القاهرة إلى الإسكندرية في القطار في ساعتين ونصف ومن القاهرة إلى طنطا في ساعة يبقى المجموع كام؟ ثلاث ساعات ونصف الغبي يقول هذا الجاهل طنطا في نص الطريق طنطا جزء من المسافة تقول من القاهرة الإسكندرية ساعتين ونصف ومن القاهرة إلى طنطا في ساعة ونصف المجموع ساعتين ونصف لأنه الساعة ونصف اللي هي من القاهرة إلى طنطا جزء من الساعتين ونصف من القاهرة الإسكندرية هذا شيء يعرفه يعني الإنسان حتى مهما كان بسيطا لكن الذي لا يركز شيئا ما يمكن أن يقول لا لهذا المثل الأول أنا والله بنيت العمارة في سنة بس الأساس خد ثلاثة أشهر يبقى المجموع كام؟ على طول المنفعل كده وبدون تركيز آه سنة وثلاثة أشهر لا ثلاثة أشهر ضمن السنة عجيب القرآن لما يقول قل أينكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وهناك يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا إذا قضية خلق السماوات والأرض كما قال الله في سورة غفر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس الموضوع كبير الموضوع كبير هرجع له ثاني إن شاء الله إن كان في العمر بقية بإذن الله وأكمل معاكم في الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أيضا هذه الآية من بين الآيات متكررة في القرآن لعظمتها لوضوحها أهو مش محتاجة مثلا نفرق ما بين متعلم وجاهل أو أمي اختلاف الليل والنهار واضح جدا الليل والنهار آيتان في كل 24 ساعة في ليل ونهار غير أن هذا أن هاتين الآيتين صارتا في حياة الناس يعني شيئا عاديا لكن الآية يعني في منتهى العظمة سبحان الله لما يدخل الليل كده بالراحة وبعدين يخرج النهار كده بالراحة يا رجل ده عندك الواحد لو عنده محل مول شوف لما بيفتح الباب ويقفل الباب والحكاية دي إنما دليل ينقضي ونهار ينجلي والعكس خلص النهار يدخل الليل نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم يرى سبحان الله العظيم واختلاف الليل والنهار كان ممكن يكون نهار فقط من غير ليل أو ليل فقط من غير نهار لكن ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون جاءت بعد قوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون سورة القصص ولا في سورة الروم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الله أكبر الله أكبر تخيل أنا في تركيا قبل ثلاث سنوات أربع سنوات أصوم رمضان ثمانية عشر ساعة كان بيني وبين أهلي في مصر لما اتصل عليهم عليهم بيفطروا ورايحين يصلوا العشاء وأنا لسه منتصر المغرب كان في ساعتين كانوا صايمين 16 ساعة وأنا صايم 18 ساعة ما هو ده من اختلاف الليل والنهار وفي نفس اليوم في نفس التوقيت بس فرق بين مصر وتركيا وفي مثل هذا التوقيت لما كنت في أوروبا في التسعينات صمت عشرين ساعة كنا نخلص اليوم نفطر نصلي المغرب وبعدها نصلي العشاء مباشرة خلص التراويح يا تسحرنا ما تسحرناش عشان نصلي الفجر ده, ده واقع أنا عشته عشرين ساعة صيام وكان جنبينا بعض البلاد صايمة 22 ساعة يعني على الحدود الشمالية لأوروبا لكن النمسا كده بتتوسط أوروبا فكانت 20 ساعة وكنت أسمع عن الأصحاب ال 22 ساعة وأياميها كانت الفتاوى طب الناس دي تعمل إيه وتصوم فعلا 22 ساعة ولا لا ده كان الأغرب من كده بس دي أنا ما رحتهاش لكن كان بيني وبينها فرق الكعب زي ما بيقولوا يعني الحدود الشمالية لأوروبا اللي هي منطقة ما تسمى بالمنطقة القطبية فيها اسكتلندا وفيها سويسرا وفيها السويد بلاد كده يعني دول ما عندهمش ليل ونهار زينا كده على المدى 24 ساعة لا دول عندهم ليل ست ستة أشهر ونهار ستة أشهر ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار يعني السنة عندهم يوم واحد زي كده لما يجي يطلع المسيح الدجال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أسبوع يعني وسائر أيامه كأيامكم ولما سمعوا الصحابة رضي الله عنهم هذا الحديث قال يا رسول الله طب اليوم اللي مثل السنة هذا يكفينا فيه خمس صلوات ما هو يوم قال لا اقدروا له قدره قدروا الأوقات زي الحياة العادية يعني هيبقى عندكم في ايديكم مثلا ساعات أو معاكم هواتف او اي اجهزه هتقول لكم ايوه ده وقت الظهر وده وقت العصر وده الفجر وهكذا فاقدروا لكل وقت قدره مش عشان اليوم بسنه تروح مصلين خمس صلوات على انه السنه يوم واليوم سنه لا اقدروا لكل وقت قدره فالجماعه اللي عايشين في المنطقه الشماليه في اوروبا تسمى القطبية جغرافيا يوم ستة أشهر نهار ستة أشهر ليل بيعملوا ايه الجماعة دول؟ بيعملوا نهار صناعي وبيعملوا ليل صناعي يجوا على ستة أشهر اللي هي ليل ويعملوا إضاءات قوية جدا زي اللي بتشوفوها كده في في الملاعب بتاعت الكرة الاستاد يشعروا نفسهم ان هم كده يعني في نهار يعني وبيجوا للايام اللي هي ستة اشهر نهار وبيعملوا ليل صناعي الستائر الثقيلة على الغرف وعلى الحجرات او الشقق بحيث يهيئ لنفسه جو ينام زي لما انت تيجي تعمل ايه عاوز تنام في وقت الصبيحة والشمس ضاربة في الشقة فبتعمل ايه ستارة آه، black آه، بيسموها black ايه كده عشان تحجب نور الشمس يدخل عليك الغرفة blackout يمكن وبعدين انت تروح نايم وقت الصبح بتاعك على انه كنت سهران طول الليل ها وعاوز تنام لا، الجسم لازم اه ستار blackout عاوز الجسم لازم ياخد راحته ده بياخد راحته غصب عن الانسان فانت كده ببساطة يعني مش محتاجة انك انت تدخل المعمل وتبحث آه، لا ده هي واضحة جدا هو اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر اختلاف الليل والنهار في الفصول الشتاء وال... ومعاها البرد والصيف ومعاها الحر أو ربيع ولا خريف اختلاف الليل والنهار لما ربنا يقول يغشي الليل النهار لما ربنا يقول يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل لما ربنا يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يا الله لما يقول هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ولذلك آية اختلاف الليل والنهار هرجع لها مع عدد من هذه الآيات التي أشرت إليها يغشي الليل النهار إن شاء الله يغشي الليل النهار متكررة في القرآن بل إلا آية واحدة في سورة الأعراف يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا أيام ما كان النهار أربع ساعات والليل أربع ساعات كان في كده آه كان في كده العلم أثبت كده العلم أثبت كده ولذلك الآية الوحيدة اللي قالت يطلبه حثيثا ليه؟ لأنها أعطت إشارة لفترة معينة حتى استقرت الأمور وصار الليل والنهار 24 ساعة يروح داخل الليل في النهار والنهار يطول وهذا يقصر وهكذا طول وقصر مع حرك الحركة هذه في شيء تاني بيشير إلى أنه الليل والنهار مكور بتكور الأرض الأرض كروية كروية بس مش كروية زي الكرة اللي بنلعب بها في ال- أو بيلعبوا بيها في الاستاد والعيال في الشوارع لا ما دي لحست الناس وشوف يعني بيدفعوا كام على عشان يشتروا اللاعب الفلاني ولا العلاني ايه ايه طويلة طويلة إنا لله وإنا إليه راجعون والأمة بتموت والفقراء والمجاعات واديها مليارات عشان ايه عشان البتاع والبتاع المهم كروية الأرض ما هياش آه، مثل الكرة إنما مثل الدحية والأرض بعد ذلك دحاها دحاها ودحاها مأخوذة من إيه؟ من الدحية والدحية لغاية دلوقتي بتنط- بتطلق على بيض النعام وممكن تطلق على أي بيض دحية شوف شكل البيضة ما هياش كروية يعني لا ما هياش زي لما تيجي تكرز كده تبقى على أربع جهات زي الكرة إنما ناحيتين بس لأنها فيها نوع من التفلطح فلطحة يا الله والأرض بعد ذلك دحاها وعندنا في الصعيد بيقولوا على البيضة دحية عليها كحريتة وفي الجزائر بيقولوا عليها ولد الدجاج مش كده برضو يا يا رانيا بيقولوا عليها ولد الدجاج وانا فاكر وانا صغير واحد صعيدي جاي القاهره وبعدين نازل عاوز يجيب فطار فقالوا له روح هات هات حرتين ولا هات فول وبتاع فعدي على محلات ال- محلات البقاله كانت محلات بسيطه كده قبل ما تبقى المولات بقى والذي منه او السوبر ماركت حتى فكان يبقى في رخامه كده قدام المحل بحيث صاحب المحل يقفل نص الباب والباقي رخام ويجي يحط على الرخامة دي شوية حاجات كده منها سلة البيض صاحبنا مش مركز اللي هو بلدياتي هذا يعني صعيدي يروح يقول للراجل اللي كان في الجيزة أو في القاهرة عندك كحريت الراجل استغرب من كلمة ما يعرفهاش هو كابن الدلتا ما يعرفش كلمة كحريت محروقة معروفة في الصعيد بس يقول له لا بالصعيد كده يعني يروح يش- ماشي ماشي وجاي عند ال- البقال الثاني عندك كحريت يقول له لا هم اللي بتوع البقالة لازم يكون عندهم كحرير لغاية لما رمى ببصره على الرخامة الموجودة شاف السلة مليانة بيض فيها ما شاء الله يجي 150 بيضة قال له ما هو قال له ايه؟ قال له اهو هو الكحريت اهو قال له ده اسمه بيض اسمه بيض اسمه بيض المهم اضحك الله سنكم قال له كحرية بيض اديني منا ثلاث بيضات اربع بيضات ياخذوهم ويطركشوهم يعني يفطروا بيهم يعني ايام ما كانت ال- ال- البيضه بملاليم آه، النهارده البيضه بكام في مصر يا عم علي؟ آه كرتونة البيض بكام يا عم مين مين يقدر يشتري كرتونة بيض النهارده في مصر؟ مين يقدر يشتري دجاجه؟ عشان ياكل في رمضان الناس صايمه ويجي يقعد كده هو وعياله على طبليه ولا سفره وياكلوا دجاجه ده بقى يبيعوا لهم فر... إيه، بدأوا ب... ب... بأرجل الدجاج ودخلوا على أجنحة الدجاج وآخر حاجة يعني أعزكم الله أعزكم الله حموزة الدجاج اديله كده كرتونة حموز اللي هي مؤخرة ال- الدجاجة يعني اللي كنا بنرميها لربما بتكونش نظيفة يعني أو ما اتغسلتش كويس ويا ما كانت تترمي رجلين وجناح لا ده دلوقتي هو هو يطول طب أنا مش عاوز أستطرد وهموم ال- الهموم بتاعت بلادنا والدنيا في دماغي الغلاء مين اللي ما بيشكو من الغلاء النهارده؟ سي اللي دخلنا في الموضوع ده البيضه والكحريته انه البيضه اسمها دحيه وربنا قال والارض بعد ذلك دحاها عشان كده هنا قال في آية الليل والنهار يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ما هو يجي واحد يقول لك هو في في القرآن الكريم دليل على أن الأرض مكورة الأرض كروية أيوة فيه في أدلة مش دليل واحد وأنا عامل فصل في الكتاب عن كروية الأرض ومنها يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ومنها والأرض بعد ذلك دحاها ومنها الآية اللي بتقول وإذا الأرض مدت طب والمدة دي فيها إيه من أدلة كروية الأرض؟ ده هي لا تكون ممدودة إلا إذا كانت كروية ما هو لو كانتش كروية يبقى عندك نقطة بداية ونقطة نهاية وفوق بتقف انما ده انت طالما ماشي في الارض ما بتنتهيش يبقى اذا الارض مده كذلك افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ناس كتير فاهمين من قوله تعالى والارض كيف سطحت ان هي مش كرويه لا ده هي دليل على انها كرويه ما بتنتهيش انت بتخلص امريكا تدخل على اليابان طب اليابان فين وامريكا فين هل امريكا اقصى الغرب واليابان الاقصى الشرق طب وهم في الخريطه يطلعوا ايه جنب بعض جنب بعض بدليل ان امريكا لما حاربت فيتنام وضربتها بال بالقنبله الذريه المشهوره بقنبله هيروشيما وناجازاكي ما كانتش امريكا بتلف كده الكره الارضيه عشان توصل لليابان اللي هناك في اقصى الشرق اليابان والصين احنا بنقول البلاد ما الشرق دي لا ما هم هم جنب امريكا من الناحيه الثانيه وامريكا جنبهم كانت كل الحكايه تعدي المحيط الهادي بس خلص المحيط الهادي دخلت على اليابان وتضرب فيتنام وهكذا الارض كرويه والخريطه اللي موجوده في الكتب بتقول ان هي كرويه ولما كان استاذ الجغرافيا يدخل عندنا كده في المرحله الابتدائيه والاعداديه وعامل وعامل الكوره ومرسوم عليها العالم حتى المنظر ده موجود اعلاميا في بعض البرامج كنا نشوفها من زمان العالم بين يديك ويجيب لك كده العالم ادي ادي مثلا قاره افريقيا وجنبها اسيا وهنا وادي الامريكتين وبعدين استراليا هناك حاجة بسيطة معروفة حاجة بسيطة فتكوير الليل والنهار من الآيات آية من آيات الله فقوله تعالى واختلاف الليل والنهار واخد عدد من من المعاني اللي هي بتدل على حقائق علمية ثابتة مش نظريات تحتمل تغيير لا دي حقائق ما هو ايه الفرق بين الحقيقه العلميه والنظريه العلميه النظريه انه محل محل نظر ممكن اه وممكن لا ممكن صح وممكن غلط لكن لما يوصل ل... لنهايه في هذه النظريه صارت حقيقه علميه صارت حقيقة علمية بتقول لي يا شيخ صالح كرتونة البيض كنا نشت... كان يشتري جاموسة زمان لا أنا أفتكر جدا وأنا ابن قرية لما اشترينا جاموسة ب 30 جنيه الكلام ده في في في السبعينات جاموسة ب 30 جنيه طب كرتونة البيض النهارده بيقولوا لي مش عارف سبعين ولا كام ولا أكثر فين الثلاثين من السبعين والناس على رأي أختنا رانيا مش لاقيين أولاد الدجاج عشان يلاقوا الدجاج نفسه ما أنا قلت لك أولاد الدجاج دي اللي عندنا اسمها بيض اللي هي في الصعيد كحريت اللي هي في قنا دحية واللي اسمها بعض البعض يقول لك الههيه 105 كرتونة البيض كان لسه قايلين ان هي ب 70 من كام شهر بالطبع الغلاء بقول يا شيخ الغلاء مش كل اسبوع ولا كل شهر ولا كم مرة في السنة الغلاء كل يوم ده ابتلاء ده ده عذاب ده عذاب بس مين يعي ومين يسمع ومين يعقل كأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أرجع لقضيتي أنا مشكلتي لما ما تقيدش بكتاب تلاقيني بستطرد لكن في ناس بتحب الاستطرادات دي لأنها يعني بتتناسب مع بساطتنا يعني ما احنا بساطة يعني لكن أه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هنرجع لها إن شاء الله في عدد من الآيات زي ما في آيات كده كتيرة جدا عن خلق السماوات والأرض في آيات كتيرة عن اختلاف الليل والنهار لدرجة إنك أنت بت... بتحطها في باب المتشابهات يعني لما تأتي بكتاب بيتكلم عن المتشابهات في القرآن مش المتشابهات بالمعنى الاصطلاحي المتشابهات في الألفاظ المتشابهات في الألفاظ فتقرأ اختلاف الليل والنهار طب ما هو عندك مثلا آية آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار طب وآية يونس إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض والتقديم والتأخير ده ليه ليه حكمة وطبعا إن شاء الله مع كل آية في موضعها هتتضح هذه القضايا وهتجد اختلاف الليل والنهار هذه المتكررة في القرآن يبقى محتاجين في كل موطن من مواطن اختلاف الليل والنهار نحن لا نكرر الكلام إنما نذكر بعض الحقائق العلمية إن شاء الله على شاكلة خلق السماوات والأرض كذلك اختلاف الليل والنهار كلامي الآن نوع من التعليقات وإلا تفسير الآية فضل اللي احنا خدنا يعني عدد من التفاسير اللي هي بنراها أفضل التفاسير التي يرجع إليها ونقلنا كلام العلماء بحرفيته بحاول أنا إن أنا يعني أعلق على الآية واستعيد شيء مما في الذاكرة من هذه الحقائق العلمية من خلال الإعجاز العلمي للقرآن الكريم إن القرآن يحدث لك عن كل حاجة سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الله أكبر الله أكبر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هناك في آل عمران الآيات خلاص ختم الآية الآيات القوم يتفكرون هنا لسه خد مع خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار عدد من الآيات هو أول قضية بتقابلك أو أول آية بتكلمك عن قضية التوحيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم طيب الدليل إن في خلق السماوات والأرض ومعناها عد إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس أهو آية مش محتاجة متخصصين ليست محتاجة لمتخصصين بعقلية الطفل وبعقلية الكبير وبعقلية المتعلم وعقلية الجاهل بيشوف الفلك السفن شفناها ببساطتها المركب الشراعية الأولى دي ولغاية دلوقتي يمكن موجودة يعني أنا رجل كنت أسكن في مدينة الجيزة وكان لي صديق الله يرحمه يسكن في منطقة اسمها بين البحرين واسمها جزيرة الذهب وجزيرة الذهب يا إما بين البحرين في وسط النيل يا إما جزيرة الذهب اللي هي متصلة باليابسة من هنا المنيب ومن هنا جزيرة ومن هنا ساقية مكي ومن المصريين أنا أسكن في هذه المنطقة سنين طويلة من عمري وأهلي أغلبهم يسكنون هناك محل الشاهد عشان أزور فضيلة الشيخ أحمد متولي الله يرحمه كان صديقي في الدعوة فما نقدرش نوصل له إلا بالمركب مفيش غير كده فإن كان من ناحية مدخل مدينة السلام أو من ناحية جزيرة الذهب بس دي قليل المركب هناك قليل فكنا نركب المركب والله يا اخواني في ريح في يعني الجو كده يعني في نسيم كده وفي رياح المركب مسافة ما نركب كنا دخلنا بين البحرين الجزيرة وزي كده جزيرة الوراق والزمالك زمان قبل ما يبقى فيه طرق وكباري وأشياء من كده فركبت المركب دي ببساطتها الراجل يفتح الشراع الشراع بتاع المركب هوب خلاص ممكن هو يعد- يعدل بس مسار المركب آه، بحاجة في يده كده اسمهم ايه بتوع المركب دول يقعد بس كده يظبط المركب بحيث تيجي كده فاكر اسمهم يا شيخ علي ادي المركب البسيطة وانا شايف ال- المركب دي كانت تيجي تعمل كده اه دفة دفة المركب يروح ال- الراجل ماسك دفة المركب ومحول المسار بتاعها بحيث تدخل على المكان اللي هننزل فيه فكنت بقول للشيخ احمد ربنا يكرمك وتمسك دفة البلاد يا شيخ احمد اوه كان مستكتر وفعلا ما هي كتيرة كتير علينا واحنا لو نستاهل ما احنا مسكنا الدفة مسكناها سنة بس ما نستاهلش وبعدين عايشين في اللي احنا فيه اهي المركب الشرعية البسيطة دي قبل ما كنت اركب المركب البسيطة دي كنت اقف انا في الترع على الترعة كده وارمي الزلطة وتسقط في الارض تسقط في قاع الترعة يعني ويجي في ذهني وانا طفل على الفطرة ازاي المركب دي ماشية وما بتغرقش والزلطة تغرق آية آية وإيه المركب دي اللي أنا ركبتها ما بين آه، جزيرة الذهب لغاية البحرين جنب المراكب اللي شفتها بعد كده ما أنا سافرت بفضل الله للحج بالبواخر برضو يعني سافرت بري وباخرة وطيران فكنت في السويس وليا جولات في السويس وحبايبي هناك وجابوا لي تذكرة وسافرت باخرة ويمكن أكثر من مرة قد إيه الباخرة يعني بلد بلد متحرك على سطح ال- المية والدور الأول والثاني والثالث والرابع ويطلع السطح وفي كباين اللي الناس اللي حاجزين ي- ي- يلاقي الكابينة وفيها الحمام وفيها سر شغ- شغلانة والكلام ده عدى عليه 30 40 سنة لا أنا بعد كده ما- شفت بقى ال- التطور الرهيب للمراكب للسفن بحيث قد إيه السفينة ماشية في البحر وكنت أنا وفي بورسعيد أشوف السفن باعتبارها يعني كانت آه، مدينة حرة أشوف السفن المحملة بالبضائع إيه ده؟ كام من آلاف الأطنان ده الكونتينر الواحد ما تعرفش وزنه كام طن ودي محملة مئات ال- الكونتينرات وماشية في البحر من الذي يسيرها؟ من الذي يحملها؟ هو الذي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم بيجيب لك منظرين السفينة ماشية بالريح الطيبة اللي سرعتها 40 كيلو ولا الريح العاصفة اللي جاية بسرعة 80 كيلو وبتكفى السفينة تلعب بها يعني كما تكفأ الورقة ولا حاجة السفينة جنب ال- البحر لا لما يهيج والأمواج وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بهم حتى إذا جاءتها ريح عاصف والريح العاصف قلت لك 80 لا ده في ريح عاصف بتوصل ل 120 ولسه هيأتيك الكلام إن شاء الله عن أنواع الرياح من ريح النسيم الطيبة أم أم 40 كيلو 40 كيلو في الساعة لغاية الريح أمه 80 كيلو في الساعة وأمه 120 كيلو في الساعة وتتحول لإعصار والإعصار ممكن يبقى فيه نار أو ريح صرصر زي اللي ربنا أهلك بيها عاد فأرسلنا عليهم ريحا صرصرة أوه. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف عاصف ريح العاصف عملت خلت الأمواج تتلاطم كالجبال جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان تلاقي كنت أشوف المناظر دي في في المواقع وأحيانا بصورها لك في فيلم أو يعني لا مت... يعني الآن في ذهني قدام عينيا والأمواج بتكفأ السفينة اللي كانت سبحان الله ماشية هادية وجميلة مدينة جبل في في البحر ماشي كالأعلام وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وتلاقي المية تدخل السفينة شوية توشك على الغرق وممكن تغرق وممكن ربنا ينجيها بدعوة بدعوة مخلصة وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله حتى المشركين بيعملوا كده الله طب فين اللات فين العزة فين منات فين هبل يا هبل فين ما في خلاص دعوا الله مخلصين ده يا روح ما بعدك روح يا روح ما بعدك روح دعوا الله مخلصين له الدين ودي متكررة في القرآن الكريم في عدد من المواضع أنا بقرأ لك آية يونس الآن وتلاقي زي كده في سورة غافر وفي سورة العنكبوت بس بالاختصار وفي سورة الأنعام هنا قال دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير حق في آية الأنعام دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين في آية الغافر دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم إذا هم يشركون هكذا يعني في في مواضع شو بقول لك متشابهات في القرآن بحاول أنا أكون يعني أحافظ على المتشابهات دي لكن برضه لعلي يكون قلتها صح يبقى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وإيه إلا بما ينفع الناس سبحان الله بما ينفع الناس حقيقة ياما ناس انتفعت بالسفر بالسفن خلاص ما فيش طيران عاوز ينتقل من بلد لبلد او من قاره لقاره كانش قدامه غير السفن هتطول يمكن يقعد له شهر يمكن يقعد ثلاث شهور ولو تلاقي السفينه محمله بالبضائع بما ينفع الناس ومحمله بالبشر وحاجات تنتقل من بلد لبلد اللي هي ما يعرف بالاستيراد والتصدير البلد دي عاوزه كذا والبلد دي محتاجه كذا فيشوف ايه اللي محتاجاه البلد يستورده وايه اللي محتاج البلاد الأخرى يصدروا واحنا دورنا ايه في الاستيراد والتصدير فالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إلا آيات الفلك ومتكررة في القرآن لما ربنا يقول وله الجوار في البحر كالأعلام سورة الرحمن لما يقول في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير كانت المركب الشرعية مفيش ريحة واقفين في وسط البحر النيل مفيش خلاص حلني ويقعد الراجل يمسك الدفتين وإيه إيه بقى الحيل الطريق اللي كنا ناخده في خمس دقايق مع الريح يمكن ياخد معاه ساعة الا ربع عشان بالدفتين كده خلاص مفيش يشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهره حلنا كنا لما نوصل طب يا عم ما اتغيرت الفلك وبقت بقت دلوقتي حاجة بقوة البخار وكذا وكذا اه برضه هل تستغني هذه السفن اللي هي ماشية بقوة الفحم وبقوة البخار وبالمازوت والبترول والذي منه هل تستغني عن الريح ابدا لآية الريح مرتبطة بها إلى وقت الناس هذا إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره زي ما إنه الريح ممكن تغير مسارها تيجي ريح قوية تغير مسار خليه يحول خليني خلي الماكينة بتاعته تنفعه شو لك وتأتي الرياح وبما لا الناس يقولوا عليها بما لا تشتهي السفن لا هي بما لا يشتهي السفن اللي هو السفن اللي هو الربان قبطان السفينة ماسك البتاعة ويمين شمال مفيش فين ده مش دركسون عربية عشان تحول ده انت في وسط عباب البحر في وسط غمار اليم آية والله عجيبة الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الفلك اللي هي عبارة عن مدينة عائمة الفلك لما تكون مثلا في شبه بينها وبين الجبال وايه وجه الشبه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب والسفن ولذلك السفن برضو لها رسو تسمى به الراسيات زي الجبال ما هي راسيات السفينة ترسى على الشط بس تحتها مية الجبال راسيات بس بتسير وبتسير سير السفن وبتمر مر السحاب عجيب ولذلك سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل أرضك فات أحياء وأموات جعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات ويربط ما بين الجبال والم- وسقي الماء ما هو هي المنابع بتاعت الأنهار مش كلها على جبال برضه ويسميها رواسي والسفن تسمى رواسي لا في وجوه شبه عجيبة في وقتها إن شاء الله مع الآيات اللي هي مرتبطة بيها يكون لها آه، تفصيل وكلام العلماء اللي ممكن تلاقي عالم عالم استغرق حياته استغرق حياته في في حقيقة علمية واحدة كيف تمر مرة السحاب وهي ثابتة في مكانها الآن كالأرض التي تجري وهي ثابتة أنت تروح تلاقي بيتك اتنقل من مكانه إنما الأرض بتجري ولا لا؟ آه الأرض بتدور آه الأرض لها حركة وسرعة بتعمل الليل والنهار وسرعة بتعمل الفصول الأربعة الأرض بتدور حول نفسها الأرض بتدور حول الشمس الأرض بتدور في المجرة المجرة بتدور في المجموعة الشمسية بسرعات مختلفة كل دي حقائق علمية ثابتة حقائق علمية ثابتة اتفضلي صلي الظهر واحنا هنصلي العصر ان شاء الله ما هو ده اختلاف هو من اختلاف التوقيت اهو بين الجزائر والسعودية اهو. احنا داخلين على اذان العصر وهي راح تصلي الظهر واحنا خلاص وقتنا خلص خلصنا الساعة بتاعتنا وزدنا عليها كمان دقيقتين ولا ثلاثة والآية ما خلصتش وما تفتكرش ان انا يعني ده بقول لك يعني مثلا الحقائق العلمية اللي في الآية لا ده دي موضوع كبير ساعتها نجيب الخمسين محاضرة اللي اتقالت في مسجد الفتح في المعادي ونقولها في تفسير الآية دي حقائق علمية ثابتة بكلام علماء بالأقيسة بال... بال- يعني أنا ما ذكرت أرقام لأني أخشى الذاكرة لا تسعفني ده حتى ما قلتلكش السنة الضوئية كام ما بين مثلا الأرض وال... وال... وأقرب نجم كام طب ما بين الأرض وك... وال- والشعرة كام لا ده فيه ده كله بأرقام معروفة يعني لازم إن شاء الله في وقت أنقل لأنه آه، أنا لست رجلا يعني بتاع أرقام وحسابات طول عمري عشان يبقى الأرقام دي في ذهني لا رجل شرعي لكن العلم بياخده من الشرع فناخد من العلم ما ياخده من الشرع فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس يا الله هذه ثلاث آيات ألمحنا إليه كلمة ألمحنا هنا يعني هي المناسبة يعني وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها تقدر تحسبها آية وتقدر تحسبها آيتين عشان كده تلاقي اللي عندهم ستة واللي عندهم سبعة واللي فيها الخمسة يا إما إجمال يا تفصيل وما أنزل الله من السماء مما مطر وهنا قال ماء عشان كلمة مطر أحيانا بتكون بمعنى العذاب في قصة آه، قوم لوط مثلا امطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين آيات كثيرة جاءت في القرآن كلمة المطر بمعنى العذاب لكن في آية أن المطر رحمة وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ده موضوع تاني كمان وتقرأوا في سورة ال ال- سورة ال- الحج ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وتقرأوا في سورة فصلت ومن آياتها أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وتقرأوا في سورة فاطر وتقرأوا في سورة ال- الأعراف وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الآية تحتاج إلى وقفة أو إلى وقفات أخرى لا بأس إن شاء الله إلى أن ننتهي من تفسير هذه الآية أو من خواطرنا حولها ونكون آه، يعني دخلنا في العشر الأواخر ونشد حيلنا إن شاء الله العشر الأواخر من رمضان تيجي أجازة العيد وكده يعني الله المستعان الله المستعان أقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آه، رانيا تروح تصلي الظهر وترجع تقول لي يا شيخ دعاء ختام المجلس سورة العصر. آه، يغفر الله لي ولكم يغفر الله لي ولكم يغفر الله لي ولكم. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا تمام رمضان وأن يبلغنا قيام ليلة القدر وأن يجعلنا من عتقائه من النار. آمين آمين آمين صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته